بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أخواتنا في الله أحبابنا في الله ربنا يبارك فيكم ربنا يرفعكم بالإسلام ويرفع بكم الإسلام ربنا يعزكم بالإسلام ويعز بكم الإسلام على فين يا مصر على فين يا مصر انا عايز يا اخواني في الله واخواتنا في الله في الاول مشهدين نحطهم قدام قلوبنا ونقارن بين المشهدين وبعدها نقول لمصر كلها على فين يا مصر على المشهد ده ولا على المشهد ده المشهد الاولاني عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافه رحمه الله في خلال سنتين بس لما رجع اخلاق الشريعه ومبادئ الشريعه لما رجع معاملات الشريعه في خلال سنتين قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخ الخزائن الخزائن فاضت الاقتصاد بقى أعظم ما يكون في الدنيا كلها قال لهم إذا زوجوا كل من لا زوج له كل شاب من الشباب يجي تاني يوم يروح الجامعة عندنا نوت يلاقي كل واحد واخد أجازة أسبوعين يدور على عروسة والشبكة والقايمة والمهر على حساب الدولة راحوا بعدها قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن قال لهم أعطوا دبة لكل من لا دبة له عربية لكل مواطن راحوا بعدها قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن قال لهم إذا فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين الله الله يا شريعة الله الله لما كنا مع شرع ربنا سبحانه وتعالى زرعنا الجبال عشان الطيور يا إخواني زرعنا الجبال عشان الطيور يا أخواتنا يا كل مصري يا كل مؤمن بالله يا كل واحد في أمة محمد المشهد الثاني وأنا مسافر امبارح من القاهرة للغردقة بالطيارة وانا مسافر يعني ورانا مؤتمر هناك يا اخواني اقل من خمسين ثانية اول ما الطيارة طلعت والمدة ساعة الا تلت تقريبا الطريق كله صحراء كل ما بص من شباك الطيارة صحراء قلت سبحانك يا رب بلدنا صحراء يا جماعة 94% من مصر صحراء يا اخواني بعد 200 سنة مشينا ورا مذاهب الشرق بعد 200 سنة مشينا ورا مذاهب الغرب بعد 200 سنة جربنا كل الطرق يا مصر بعد 200 سنة مشيتي ورا كل المذاهب يا مصر وفي النهاية 94% من بلدكم صحراء يا شباب 94% من بلدنا لسه صحراء انا عايزك تحط المشهدين قدام قلبك انا عايزك يا كل واحد نفسك البلد دي تتزق لقدام انا عاوزك يا كل واحد عارف ان البلد دي من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام زي ما قال ابن خلدون انا عايز يا كل واحد شايف في البلد دي امل من امال الاسلام يختار مشهد من الاثنين على فين يا مصر لسه هنتوه تاني لسه هندور تاني على فين يا مصر اخواني في الله لما الشباب حس بالمسؤولية مرة غير أكبر نظام كان لا يمكن يتغير في الدنيا كلها أنا عايز أقوم وأنا بتكلم احتراما لشباب الثورة احتراما لكل شاب بذل حياته عشان اليوم اللي احنا فيه ده هو يجي أنا عايز يا إخواني وأنا بتكلم معاكم أكون واقف وأنا بقول لكم عرفتم يا شباب لما الشباب مرة لما الشباب مرة حس بالمسؤولية غير أكبر نظام ديكتاتوري في العالم يعني شوفوا العالم كله بيقول علينا إيه ديفيد كاميرون في إنجلترا بيقول يجب أن تدرس الثورة المصرية في المدارس بلسكوني في إيطاليا بيقول ليس هناك جديد فيما حدث المصريون دائما يصنعون التاريخ أوباما في أمريكا بيقول يجب أن يتربى شبابنا في أمريكا كما تربى شباب مصر العالم كله مبهور هاينز فيشر في النمسا النمسا رئيس دولة النمسا بيقول ان اعظم شعب في العالم كله هو الشعب المصري ال CNN بتقول بتقول لاول مرة في التاريخ يقوم شعب بالثورة ثم يقومون فينظفون الشوارع عرفتم يا شباب عرفتم يا شباب لما بتقوموا الدنيا كلها بتقوم قد ايه عرفتم يا شباب الطاقة اللي جواكم قد ايه عرفتم يا شباب لما بتتغيروا الدنيا كلها بتتغير قد ايه عرفتم يا شباب احنا ممكن نغير الدنيا كلها قد ايه عرفتم يا شباب يا اخوانا يا اخوانا عايزين عايزين نعرف قد ايه المسؤوليه اللي علينا دلوقتي الثوره دي منسوبه ليكم انتم وانتوا اللي لازم تحافظوا عليها ما تضيعوهاش لازم نت... بنتنقل من انجاز لانجاز احنا دفعنا 385 شاب من شباب مصر اتقتلوا ربنا يتقبلهم من الشهداء و1200 واحد اتعمم وشباب جالهم شلل رباعي بسبب طلقات ناريه في العمود الفقري دفعنا 18 يوم مئات الالاف من الشباب شايلين كفانهم على ايديهم ممكن يتضربوا بالطيارات في اي لحظه كل ده عشان بلدنا تتزق لقدام كل ده يا جماعه عشان التنميه كل ده عشان نطلع لقدام عشان البلد تطلع لقدام طب هندفع ايه عشان الاخره اصل كل ده الدنيا طب هندفع ايه عشان الاخره هندفع ايه عشان الدين هندفع ايه عشان الاسلام على فين يا مصر على فين يا مصر مصر محتاجه لكم يا شباب مصر محتاجه لكم يا امه محمد مصر محتاجه لنا كلنا مصر محتاجه لنا كلنا يا جماعه مصر في الوقت اللي احنا فيه ده الشهور الجايه دي اخطر شهور في تاريخ مصر كلها اخطر شهور في تاريخ مصر الحديث الشهور الجايه ديت هيتحدد فيها مستقبل البلد بتاعتنا يا ترى كل واحد فينا له خط سير الشهور الجايه ولا لا البرنامج ده هدفه ان كل واحد فينا وكل واحده فينا يبقى لهم خط سير الايام ده هي الشهور اللي جايه ده هي ديت يا اخوانا من غير ربنا عمرنا ما كنا ابدا الثوره دي نجحت دي مش ثوره 25 يناير دي معجزه 25 يناير اه والله معجزه 25 يناير يا جماعه من غير ربنا ربنا بيقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ربنا هو اللي نجح الثوره دي اخواننا ممكن في بلاد تانية بيضربوا بالطائرات مين اللي نجى الثوره دي مين اللي حفظ الثوره دي ربنا بيقول لئن شكرتم لازيدنكم لئن شكرتم لازيدنكم ربنا سبحانه وتعالى عايزين يا جماعه عمرنا احنا في اكتر فتره في تاريخ مصر كلها محتاجين ربنا عمرنا ما هنعرف ابدا ابدا ان احنا ننجح في الفتره الجايه زي الفتره اللي فاتت الا بربنا الا مع ربنا سبحانه وتعالى وعمرنا ما هنعرف يعني ايه شرع ربنا الا لو عرفنا مين هو ربنا سبحانه وتعالى مين هو ربنا من هو الله احنا بنعبد اله عارفينه يا شباب احنا بنعبد اله عارفينه يا كل مصري ومصريه احنا بنعبد اله عارفينه يا امه محمد كلها قبل ما تركعي قلبك بيركع قبل ما تسجد قلبك بيسجد احنا عارفين احنا بنعبد مين عارفين جلال الله عارفين غنى الله غنى الله غنى الله ربنا بيقول على قارون قارون ده عبد واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه المفتاح بتاع الخزنه 10 رجاله ما يقدروش يشيلوه طب الوقت الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير خالص المفتاح بتاعه قد عقله الصابع لو حطينا فيه رزم من الورقه ب 500 يورو و500 دولار هيتملى كام مليار طب تخيل بقى الخزنه اللي مفتاحها 10 رجال 10 رجاله ما يقدروش يشيلوه تخيل يبقى فيها قد ايه وكل دي خزائن مخلوق فإذا كانت هذه هي خزائن مخلوق فما بالك بخزائن الله خايفين نفتقر واحنا مع شرع ربنا خايفين على اقتصادنا واحنا مع شرع ربنا سبحانه وتعالى ازاي يا جماعه احنا عارفين احنا عارفين يا جماعه قد ايه معيه الله سبحانه وتعالى الحديث اللي وقفني وهز قلبي قوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى قلت يا رب انا بعملي لا يمكن اجيب الفردوس الاعلى ولكن بكلمه يا رب ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى قال لها يا مصر يا كل مصري وكل مصريه يا امه محمد اذا كان بكلمه يا رب ناخد قصور الفردوس الاعلى بكلمه يا رب الشباب ما يلاقيش شقق في الدنيا يسكن فيها اذا كان بكلمه يا رب ناخد كل واحدة تاخد زوج في الفردوس الأعلى وكل واحد ياخد زوجة في الفردوس الأعلى بكلمة يا رب الشباب بتوعنا ما يتجوزوش والعنوسة ما تنتهيش إذا كان بكلمة يا رب تاخدي سعادة الفردوس الأعلى بكلمة يا رب في الدنيا ما تاخديش راحة البال في الدنيا إذا كان بكلمة يا رب تاخد معية ربنا في الفردوس الأعلى بكلمة يا رب ما تاخديش معية ربنا في الدنيا يا اخوانا عايزين نعرف من هو الله قدرة الله الحديث اللي يرتجف ليه قلب كل انسان مؤمن الحديث اللي يتزلزل ليه قلب كل انسان مؤمن يقول الله ان الله يحمل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع ويهزهن ويقول انا الملك اين المتكبرون أين المتجبرون أين ملوك الأرض يا إخواني يعني أنتوا عارفين يعني إيه الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع أنت حاسة قد إيه قدرة الله أنت حاسس قد إيه جلال الله سبحانه وتعالى حاسين قد إيه عظمة الله يا جماعة يا إخوانا رحمة الله لما ربنا يقول وهو أرحم الراحمين مين الراحمين الراحمين دي أمي لو أنا بتلوم للألم وأمي معاها شريط الدواء هل ممكن ما تديهوليش طب ربنا أرحم بيا من أمي سبحانه وتعالى هل ممكن ربنا يا جماعة ده ربنا بيقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي عنان السماء يعني ملائكة كتابة السيئات لو قعدت تكتب الذنوب على العبد وتخلص مجلد على مجلد على مجلد لحد ما المجلدات طلعت لسحاب السماء ربنا بدمع التوبة صادقة يغفرها يا إخواني مش هنعرف شريعة ربنا ورحمة شريعة ربنا وعظمة شريعة ربنا إلا لو عرفنا مين هو ربنا لما قلنا لما قلنا اللي علمانيين عايزين ربنا قالوا لنا استنوا طيب ونايت كلاباتنا وشهواتنا وقنواتنا وملذاتنا عايزين ربنا هاتوا لنا البديل هاتوا لنا البديل احنا النهارده هم اللي جايين يقولوا لنا مش عايزين ربنا مش عايزين شريعه ربنا طب مش عايزين ربنا هاتوا لنا البديل هاتوا لي واحد من الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الأرضية أعلم من ربنا وإحنا نمشي وراه هاتوا لنا واحد من الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الأرضية أحكم من ربنا وإحنا نمشي وراه هاتوا لنا واحد من الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الأرضية أرحم بينا من ربنا وإحنا نمشي وراه هاتوا لنا البديل هاتوا لنا البديل يا جماعة ربنا بيقول إن الحكم إلا لله في ناس من وسطنا بيقولوا الحكم لأي حد إلا لله ربنا بيقول للنبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك من المقسم الله بمن يقسم بالله لمن يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقسم إن الحكم إلا وعلى ما يقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك يا جماعة عايزين نعرف مين هو ربنا قدرة ربنا غنى ربنا أنت أنت اللي قاعد دلوقتي دلوقتي من القاهرة أو أنت من القاهرة أنت إيه في القاهرة أنت حجمك قد إيه بالنسبة للقاهرة ولا حاجة طب القاهرة إيه في مصر طب مصر إيه في إفريقيا طب إفريقيا إيه في الكرة الأرضية طب الكرة الأرضية إيه في المجموعة الشمسية الشمس قد الأرض مليون مرة طب المجموعة الشمسية إيه في مجرة التبانة اللي فيها 100 مليار نجم زي الشمس طب مجرة التبانة إيه في 400 مليار مجرة 400 مليار مجرة العلماء رصدوهم طب كل ده إيه في السبع سماوات طب السبع سماوات إيه في الكرسي لما بركب طيارة ونعدي على صحراء أقول يا رب لو رمينا رمينا غويشة هنا وقلنا لحضراتكم كلكم انزلوا في الصحراء ده يدوروا عليها تلاقوها لا يمكن اهو السماوات السبع في الكرسي زي غويشه اترمت في الصحراء الشرقيه كحلقه في فلاه والكرسي في العرش كحلقه في فلاه انت مين انت مين يا اللي جاي تقول لربنا الوقت مالكش حكم علينا انت مين يا جماعه عايزين نعرف من هو الله لو القائد الاعلى للقوات المسلحه راح لعسكري عنده وقال له انا بامرك انك تعمل كذا العسكري قال له ايه العسكري قال له لا لا لا وش كده قالوا له انت ما انتش عارف مين اللي بيأمر قال لهم عارف القائد الاعلى ولا قالوا له طب ممكن انت تعبان قول انا مريض لا لا لا, لا انا قادر ولا العسكري ده يتعمل في ايه طب يا اخواني احنا بنسجد لربنا بنمرغ مناخيرنا في التراب واحنا بنقول سبحان ربي الاعلى طب يا جماعه يا اخواني انتوا عارفين يعني ايه علو ربنا بيقولوا له الوقت لا انتوا مش عارفين ان ده في الشرع عارفين انه في القران والسنه ولا يمكن مش قادرين قادرين ولا يا جماعة لما بتسجدي وتقولي سبحان ربي الأعلى لو قلبك عالي قوي قوي هيعلى قد إيه 40 كيلو متر أنت لسه في الغلاف الجوي طب لو قلبك عالي 93 مليون ميل انت لسه عند الشمس طب قولي سبحان ربي الأعلى لو قلبك عالي ثلاث سنين ضوئية انت لسه عند اقرب نجم للشمس طب قول سبحان ربي الاعلى قلبك عالي خمسين الف سنة ضوئية انت لسه عند اطراف مجرة التبانة ونيجي بعد كده ونيجي بعد كده فينا ناس تتمرد على حكم الله يا جماعة مش هنعرف شريعة ربنا إلا لو عرفنا مين هو ربنا الأمل في ربنا عارفين هاجر يا مصريين عارفين هاجر يا مصريات هاجر المصرية هاجر أمنا رضي الله رحمها الله هاجر رضي الله عنها كانت ام سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام اللي هو جد العرب كلهم هاجر المصريه اللي كل المسلمين بيطوفوا ما بين الصفا والمروه اقتداء بيها هاجر لما سيدنا ابراهيم سابها في الصحراء جرت وراه قالت له آه الله امرك بهذا أشار برأسه النعم قالت إذا فلن يضيعنا نتعلم الثقة في الله وفي شرع ربنا من هاجر المصرية نتعلم الأمل في إن أي حاجة ممكن تتغير أي حد فينا ممكن يتغير من امرأة العزيز المصرية برضه اللي قالت وما أبرئ نفسي امرأة العزيز اللي من كتر فصاحة الكلمة دي في علماء استنكروا إنه ممكن تكون امرأة نطقتها وقالت لا ده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز يا جماعة امرأة العزيز شوفوا كانت ايه وبقت ايه سبحان الله الامل في التغيير الامل ان اي حاجة ممكن تتغير الامل ان اي حد ممكن يتغير الامل ان مصر كلها تتغير يا جماعة يا اخوانا مش هنعرف شرع ربنا الا لما نعرف مين هو ربنا مش هنعرف شرع الله الا لما نعرف من هو الله سبحانه وتعالى اخواني في الله معلش يعني انا ممكن اكون يعني حبيت ان انا اقف وانا بتكلم معاكم عشان الانفعال اللي جوايا عشان الانفعال اللي جوه الواحد وهو بيقول لمصر كلها على فين يا مصر على فين يا بلد عز الاسلام على فين يا جماعه على فين الشهور اللي جايه دهيت يا اخوانا يا اخوانا احنا كنا امبارح دورنا في الحياه كومبارس كان رايك ملوش قيمه كانت كلمتك ملهاش قيمه كان اختيارك ملوش قيمه في بلدك انت النهارده خدت دور البطوله انت النهارده كلمتك ممكن تجيب حاكم او ما تجيبش حاكم باذن الله انت النهارده كلمتك ممكن تفرق في ان واحد يجي في مجلس الشعب او ما يجيش انت النهارده كلمتك لها قيمه هتدي كلمتك لمين نسيت يا مصر نسيت يا مصر اللي بينك وبين الاسلام نسيتوا يا اهل مصر ان مصر هي اللي فتحت بابها للفتح الاسلامي بايديها نسيتوا يا جماعه ان مصر دي الشريان التاجي بتاع قلب الاسلام ده انت يا مصر اللي علمت العالم كله حب الاسلام ده انت يا مصر اللي لما التتار دخلوا بغداد وقتلوا 2 مليون مسلم ومسلمه وجابوا الخليفه حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالاحذيه وهددوا باقي الامه الاسلاميه كلها اللي خرج يا جماعه اللي خرج جنود مصر جنود مصر خرجوا رغم ان هم ما كانوش على اطراف مصر خرجوا يدافعوا عن الاسلام خرجوا بدمهم النساء بذهبهم والنساء باولادهم والرجاله بارواحهم ومصر بذلت دمها عشان التتار يقضى على الخطر بتاعهم نسيت يا مصر ان انت لما الحملات الصليبيه جت على فلسطين والمسجد الاقصى اتقفل 91 سنه وعلق عليه الصلبان وغاصت ركب خيول الصليبيين في دماء المسلمين لدرجه انهم شووا جثث بعض الاطفال واكلوها نسيت يا مصر ان انت لجنودك اللي خرجوا وحرروا فلسطين مصر يا اخواني هي اللي حررت فلسطين نسيت يا مصر نسيت علاقه الحب العظيمه اللي بينك وبين الاسلام نسيتم ان قبل ما الاسلام يدخل مصر كان جيراننا من النصارى مسميين العصر ده ايه عصر الشهداء الحرية جت امتى ال 25 ضريبة اللي كان الرومان فرضينهم على المصريين راحوا امتى غير لما الاسلام دخل امتى ابن النصراني راح لعمر بن الخطاب في المدينة المنورة يشتكي له رئيس جمهورية مصر عمرو بن العاص لما عرف قد ايه ان الاسلام لا يظلم في احد راح وخد ابنه وراح واشتكى وعمر اقر ليه في المظلمه بتاعته ليه لانه عارف انها دوله عداله نسيت يا مصر نسيت يا مصر انك عرفت الحريه لما الاسلام جه عرفت العداله لما الاسلام جه عرفت مبادئ الاخلاق لما الاسلام جه نسيت يا مصر اخواننا في الله اخواننا في الله احنا لازم شعار الحلقه بتاع الليله كلنا ايد واحده مصر امل للاسلام وانتوا امل مصر يعني انتوا امل للاسلام انتوا الامل يا شباب انتوا الامل يا اخواتنا انتوا الامل يا كل شاب وفتاه وكل اب وام بل كل طفل وطفله بيتفرجوا عليا دلوقتي انتوا الامل انتوا اللي لو قمتوا الدنيا كلها تتغير انتوا اللي لو قلتوا عايزين ربنا عايزين شرع ربنا الدنيا كلها مش هتقدر تنطق انا عايز اسالك سؤال لو كل بنات مصر بنات جامعه القاهره واسكندريه وبنات ال... بنات كل بنات ثانوي وبنات النوادي وبنات كل بنات مصر لبسوا الحجاب وجه مين مهما كان يحكمنا مراته هتلبس ايه غير الحجاب لا يمكن هتلبس حاجه غير الحجاب لا يمكن هتقدر تلبس حاجه الا الحجاب ليه لان كلنا اخترنا كل نسائنا اختاروا الحجاب عشان كده يا جماعه المشكله فينا احنا لازم نبقى ايد واحده دلوقتي كلنا ايد واحده يا شعب مصر كلنا ايد واحده التفرقه اللي حصلت الايام اللي فاتت ما بين قلنا نعم وقلنا لا ايوه ده راينا احنا قلنا نعم وفي اخواننا رايهم قالوا لا وما فيش اي حد على الاطلاق في مصر الا وقال ان نعم ولا كلنا ايد واحده كلنا ايد واحده انت مصري وانا مصري انت مسلم وانا مسلم بلدي محتاجاني ومحتاجاك ديني محتاجني ومحتاجك انا مؤمن بيك يا اللي قلت لا انا مؤمن بيك انا انا محترم احتياج بلدك ليك انا بمد لك ايدي مد لي ايدك انت كمان لو انت استغنيت عني وانا عارف ان ده مش هيحصل انا مش هستغنى عنك انا بمد لك ايدي انت كسبان وانا كسبان الف مبروك يا شباب الف مبروك يا كل واحد قال نعم الف مبروك يا كل واحد قال لا كلكم عرفتوا العالم مصر ذكرت في القران ست مرات ليه الف مبروك اوعوا تفرقوا البلد اوعوا اقول له قال نعم يقول للي قال لا اتهام او اللي قال لا يقول للي قال نعم اتهام لا يا جماعه احنا كلنا واحد عايز يوصل من الطريق الزراعي واحد عايز يوصل من شريط القطر انما كلنا خايفين على البلد اللي قال نعم قال لانه خايف على البلد واللي قال لا قالها لانه خايف على البلد احنا الاثنين مشاعر واحده لما سجدنا بين ايدين ربنا قلبي وقلبك حس نفس المشاعر لما وقفنا احنا الاثنين جنب بعض في كل تراويح في رمضان قلبي وقلبك حس نفس المشاعر احنا الاثنين امل واحد لو ما توحدناش الوقت هنتوحد امتى انا مش عدوك وانت مش عدوي احنا عدونا في فلسطين اسمه اليهود لما عبد الناصر رئيس مصر قرر انه يتفرغ للتنميه الداخليه بن جوريون في بلاد اليهود قال هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي ما هماش عايزيننا نطلع لقدام يا شباب انا مش عدوك وانت مش عدوي ليه الكتف القانوني اللي بنديه لبعض ده واحنا معديين احنا الاتنين واحد الانتصار الحقيقي ان احنا نختلف ونفضل ايدينا في ايدين بعض ده الانتصار الحقيقي ربنا فتح لنا الباب بلاش نقفلها على نفسنا ربنا ادانا حريتنا احنا في سنه اولى حريه يا مصر بلاش ان احنا نفرط في الحريه دي انا لو اديت لعبه لطفل من غير كتالوج هيبوظها بل لو اديت جهاز لواحد من غير كتالوج هيبوظه يا جماعه حريه مصر دلوقتي لازم تبقى حريه مع الكتالوج بتاعها مش حريه بدون كتالوج مش نشتم في بعض مش نعتدي على بعض لا يا اخواني احنا كلنا ايد واحده والحلقه بتاعت النهارده انا قربت ان شعارها يبقى كلنا ايد واحده كلنا حاجه واحده كلنا مصر محتاجالنا كلنا يوم الاستفتاء كان يوم عيد العالم كله انبهر بمصر اللي ما فيش فيها رئيس دولة دلوقتي وما فيش فيها مجلس شعب وما فيش فيها مجلس شورى ومعظم الشرطة لسه مش موجود ومع ذلك كلنا محترمين بعض وكلنا بنحب بعض واللي بيقول نعم جنب اللي بيقول لا داخلين يدوا رأيهم اللي بيفرق بيني وبينك ده مش عايز مصلحة البلد أنا وأنت مصريين انا وانت مسلمين ولو انت مش مصري احنا الاتنين جيران في وطن واحد احنا الاتنين جيران في ارض واحده انا وانت خايفين على البلد انا وانت مسلمين وبنقول لا اله الا الله انا وانت انا وانت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا ايد واحده السؤال اللي دايما بتساله لما اروح اي جامعه ولا اي مؤتمر ولا اي حاجه يقولوا الاخوان والسلفيين يا جماعه يا اخواننا ربنا بيقول هو سماكم المسلمين انا مسلم وانت مسلم كلنا مسلمين الدين ده عارفين عامل زي ايه يا شباب عامل زي مجموعه غموا عينيها خالص ودخلوها على فيل فكل واحد مسك حته من الفيل وظن ان هو الفيل واحد مسك بطنه واحد مسك ديله واحد مسك رجله اللي مسك البطن قال لك الفيل ده حته بالونه منفوخه اللي مسك الديل قال لك الفيل ده حته حبل رفيع اللي مسك الرجل قال لك الفيل ده حته اسطوانه طويله والفيل هو كل ده الدين كبير يا اخواني محدش يقدر يشيل الدين لوحده الا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله مات عليه الصلاه والسلام الدين دلوقتي تخصصات زي دكتور اطفال ودكتور باطنه هو ده بيقول انا الطب وده بيقول انا الطب ولا كلهم حاجه واحده ولا كلهم عارفين انهم بيتكاملوا دعونا نتفق اننا لابد ان نختلف يا جماعه المشكله ان ندرك انه لا مشكله انا اخوك وانت اخويا ديني محتاجني ومحتاج لك احنا الاثنين لازم ايدنا في ايد بعض كلنا ايد واحده يا جماعه كلنا ايد واحده شباب الثوره كل الاخوان المسلمين اللي بتشوه صورتهم ليه دعاة السنة ودعاة السلفية اللي بيعتدى على صورتهم ليه كل مسلم بسيط ماشي في الشارع ابويا وابوك مصر محتاجالنا يا اخواني مصر محتاجالنا كلنا مصر في خطر يا جماعة من كذا يوم كان لسه اليهود عايزين يعملوا خط قطارات يلغي قناة السويس لو الناتو ضرب ليبيا في الغرب قضية امن قومي خطيرة جدا على مصر قبل ما تكون على ليبيا في الجنوب اثيوبيا اثيوبيا هت عايزه تعمل اربع سدود هيحولوا بحيره ناصر لبركه بركه هتضيع قد ايه من مواردنا المائيه جنوب السودان دبحوها الايام اللي فاتت ومحدش فينا قدر ينطق يا اخوانا البلد في خطر يا اخوانا البلد مش محتاجه ان احنا نتفرق مش محتاجه ان احنا نختلف مش محتاجه ان احنا نعادي بعض انا بنادي كل واحد مصري مؤمن بالله كل واحده مصريه موحده بالله كل واحد عارف مصر تعني ايه للاسلام والاسلام يعني ايه لمصر لازم نبقى ايد واحده لازم نتوحد لازم الشعب كله يتوحد لازم كلنا نتوحد على المطالبه بشريعه الله شريعه ربنا شريعه الاسلام اللي 1400 سنه مصر عواطفها تجاه الاسلام اعظم ما تكون ده احنا قلبنا بينبض بحب الاسلام نسيت يا مصر اوعوا ينسوا الذاكره بتاعتك اوعوا اوعوا ينسوك يا مصر ينسوك الاسلام عمل لك ايه وانت عملت ايه للاسلام انا يا اخواني يعني بصراحه الموضوع كتير واحنا في مقدمة سلسلة على فين يا مصر هنتوه تاني هنجري ورا الشرق والغرب تاني ولا على شرع ربنا ولا على دين ربنا يا شباب ولا على دين ربنا يا كل واحد نفسه نفسه انه يشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة انا يا جماعة بالمناسبة يعني ديننا علمنا كده ديننا علمنا الانصاف ديننا علمنا ان مهما اختلفت معاك فكريا انا لازم انصفك هذا ديننا هذا ديننا يا شباب يا شباب الفيسبوك والتويترز ويا شباب الجامعات ويا ابائنا ويا امهاتنا يا كل واحد عايش على الارض ده ايه يا كل واحد نفسه الاسلام يبقى اعظم دين في الدنيا هذا ديننا انا يعني الشهور اللي فاتت يعني نتيجه الاعلام المضلل للاسف الشديد اللي احنا اتكونا بناره اللي انا طلعت الحلقه دهيت ولا زالت اعراضنا واعراض الدعاء الى الله بتنهش نهشا على هذا الاعلام الاعلام المضلل ده طلعت فيه اشاعه على دكتور محمد البرادعي ان بنته متزوجه واحد غير مسلم الاشاعه طبعا صعبه يا اخواني آه يعني وللاسف الشديد للاسف يعني كثير من المصريين كثير من المصريين كانت الصوره مشوشه عندهم في هذا الامر انا بقول كده بمناسبه ان لازم كلنا نتوحد على المطالبه بشرع ربنا لازم كلنا نبقى ايد واحده واحنا بنقول معاك يا رب مصر معاك يا رب مصر معاك وعلى العهد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني يعني ومؤخرا طلع دكتور البرادعي وانكر بنفسه بنفسه يعني وهو ده الجديد اللي حصل طلع مؤخرا وانكر بنفسه هذا الكلام احنا طبعا بنصدق الرجل بنصدقه ويعني بنصدق ما قال عشان كده يعني انا نيابه عن كل واحد قال هذا الكلام نيابه عن كل واحد ردد هذا الكلام يعني انا باسمي وباسم اي حد رد هذا هذا الكلام يعني يعني بنقدم اعتذار لدكتور البرادعي هذا ديننا يا جماعه هذا ديننا والله عمر بن الخطاب خليفه المسلمين اللي الغرب حطوا من اعظم 100 شخصيه غيروا التاريخ عمر بن الخطاب اللي مايكل هارت كتب في الخالدون 100 واعظمهم محمد سيره عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا اخواني كان على المنبر واتكلم في محاوله لتحديد المهور قامت امراه امراه يلي بتقولوا الاسلام والاسلام فيه ادي حريه المراه ادي حريه الراي يلي بتقولوا الاسلام الخليفه واقف على المنبر وبيعترض على كلامه عشان ما حدش يقول ان الدوله الاسلاميه الحاكم فيها بيحكم باسم الله الحاكم فيها كلامه يبقى كان ربنا تكلم لا عمر حاول يحدد المهور الدور قامت امرأة قالت له ربنا قال إن آتيتم إحداهن قنطارا فما كان من خليفة المسلمين من أعظم رجال التاريخ البشري كلهم ده كان من ذلك الرجل اللي لو كان نبي بعد رسول الله كان عمر بن الخطاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من عمر إنه قدام الأمة كلها وهو الخليفة وعلى منبر رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصابت امرأة واخطا عمر الله اكبر ده ديننا يا جماعه دي اخلاق ديننا دي مبادئ ديننا ولكن من اجل الانصاف من اجل الانصاف ليه ما قامتش نفس الحملات اللي قامت على دعاه السنه نفس الحملات ما قامتش ليه على اللي قال معركه انتخابيه وعلى اللي قال الخناقه ديت خسرنا فيها وهنوريكم الخناقه الجايه ليه ما قامتش غير علينا احنا ليه ما قامتش غير على اللي اتكلم مننا احنا ليه ما حصلش اعتراض على اللي قال لو الديمقراطيه جابت الاسلام او جابت الاخوان او جابت حماس يبقى الديمقراطيه تولع ليه ما قامتش على اللي قال لو الديمقراطيه جابت الاخوان يبقى الديمقراطيه بين قوسين ليه ما قامتش يا جماعه يا اخوانا روي ان واحد من الصحابه اقتتل مع واحد من المشركين في الأشهر الحرم فقتلوا الصحابي قتل المشرك فنزل قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه جايين للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا هو ده الدين هو ده الدين عايزين يستغلوا الأخطاء الفردية في إن هم يهدوا الصف كله ومفيش صف أبدا يخلو من الأخطاء الفردية لأن كلنا بشر كلنا بشر حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بشر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ينفع كده ينفع هو ده الدين قل قتال فيه كبير ايوه خلاص ماشي احنا متفقين بس تعالوا بقى وصد عن سبيل الله واللي انتوا عملتوه ضد الدعوه الى الله وكفر به واللي انتوا عملتوه بالاوثان اللي دنستوا بقى بيت الله الحرام والمسجد الحرام اللي منعتوا التوحيد انه يدخل فيه واخراج اهله منه لما طردتوا الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام من مكه اكبر عند الله ايوه صحيح ايوه صحيح في اخطاء فرديه حصلت الفتره اللي فاتت ولكن ولكن تدنيس سمعه الدعاء اكبر عند الله ولكن تسخير المنابر الاعلاميه من اجل تشويه صوره الدين والله العظيم صوره الدين اكبر عند الله احنا يا جماعه احنا يا شعب مصر يلي شفتونا وسطكم في كل جامعه وفي كل نادي وفي كل مكان في المؤتمرات وقبل ما يحصل الانفتاح الاعلامي ده في كل مسجد وفي كل حاره ده احنا لفينا البلد دي يا جماعه شارع شارع وبلد بلد وزنجه زنجه ده احنا يا جماعه البلد ديت كل حته فيها شاهده على الدعوه الى الله من دعاه السنه جايين النهارده يقولوا لكم ده ماسكين قطاعات الودان وبيقيموا الحدود في الشارع ايه ده إيه هو في حد اسمه قطع الودان اصلا سابوا الاتهام اللي كان متهم فيه الشخص اللي حصل له كده وسابوا ال 22 واحد اللي كانوا بيتشكلوا معاه غير ملتحين ومسكوا في واحد وقالوا السلفيين شوفوهم يا اخوانا كل ده اكبر عند الله احنا بنحرق الموالد والاضرحه سبحانك يا رب احنا انتوا بتتكلموا عن ناس من المريخ وبتتكلموا عن دين جاي من عطارد انتوا بتتكلموا عن مين انتوا عارفيننا انتوا شفتونا انتوا سمعتونا كل واحد منه مننا له مئات والاف الاشرطه المسموعه والمرئيه احنا بنقول كده احنا ده ديننا ده منهجنا ده تاريخنا ازاي يا جماعه ازاي يتصدق علينا كده ازاي يتصدق علينا كده حريه الاعلام ومصر في سنه اولى حريه هي دي الحريه يعني اللي اعترضوا على بعض الدعاه و- ويقول لك الشيخ الفلاني قال كذا يا اخوانا هو لو دكتور اخطا نقفل كليه طب هو يا جماعة لو جراح عظيم عظيم تاريخه في الجراحة عظيم غلط في عملية نرفده من كلية طب يا اخوانا هو فين المنطق يا شباب الفيسبوك ويا شباب ال Twitters و- ويا شباب مصر ويا شباب الجامعات ويا أمة محمد ويا كل مثقف الحرية دلوقت بتاعت الإعلام من غير كتالوج يا جماعة لازم يبقى فيه كتالوج وإلا هنستخدم الحرية في ضرب نفسنا أما كل يوم نصحى الصبح والله اول مره احس بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم النهارده وانا خارج من الجامع وببص في السماء بقول لربنا ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي الواحد من كتر النار اللي اوقدت فيه ايه يا اخوانا ليه التصيد ده ليه في فئه في مصر مصممه ان هي النخبه وان كلامها هو النخبه وبعد نتيجه الاستفتاء لما طلعت 77.5% النعم قالوا احنا عرفنا الوقت نسبه المثقفين في مصر قد ايه 22.5% يعني احنا ولا شيء يعني احنا ملناش قيمه احنا ملناش قيمه ده مش اكبر عند الله ده مش اكبر عند الله اللي ت- سكوتكم على اللي كان بيتعمل فينا مش اكبر عند الله احنا كنا اكبر قضيه ظلم في مصر الهولوكوست اللي كانت معموله للتيار الديني في مصر 60 سنه 60 سنة واحنا بنعتقل 60 سنة واحنا بنهدد في دعوتنا 60 سنة واحنا شايلين كفنا على ايدينا 60 سنة واحنا بنشتغل تحت التهديد ما اتكلمتوش ليه لما مات شباب من التعذيب ومعاكم المنابر الإعلامية الرهيبة وبرامج التوك شو والجرايد والمنتديات البرامج اللي انتوا الوقت بتشتمونا فيها ما اتكلمتوش فيها ليه لما كان خيرة شباب البلد بيعتقلوا وخيرة شباب البلد بيضطهدوا وخيرة شباب البلد بيتحرقوا ويتقتلوا من التعذيب ما اتكلمتوش ليه على اكبر قضية ظلم في مصر كلها اكبر قضية ظلم ده مش اكبر عند الله ده مش اكبر عند الله اما يجيبوا الكلام بتاعنا ويقطعوه انا بقول في مؤتمر من المؤتمرات ان اللي بيقول لشريعه الله لا بيقول لربنا لا صح اي كلمه على شريعه ربنا هي كلمه على ربنا يقطعوها ويشيلوا ما قبلها وما بعدها بحيث ان اللي يسمعني يقول ان انا بقول ان اللي بيقول في الاستفتاء لا يبقى بيقول لربنا لا طب ليه القص واللزق ده طب ده ديننا طب دي اخلاقنا طب دي مبادئنا طب دي مسؤوليه الكلمه اللي هنقف قدام ربنا كلها ونتحاسب عليها يا اخوانا والله بيننا وبينكم القنطرة يا كل واحد اتهم الأعراض دكتور محمد البردعي احنا اسفين مهما اختلفنا فكريا مهما اختلفنا منهجيا احنا اسفين بس للأسف في بعض بعض الناس عندنا في الإعلام للأسف احنا كلنا ضحية ليهم انت جاي من بره متعود على اعلام بصورة تانية اعلام فيه ضوابط تانية اعلام فيه كل كلمة بدليل تاني واحنا كنا متحاربين كنا بنحسب الدنيا طهرة ونقية فوجئنا كلنا ان مش كل خبر بيتقال يتصدق ان مش كل كلمة بتتقال تتاخد ان لازم كل كلمة بتتقال نقعد عشر ساعات نبحث فيها قبل ما نعرف الاول الكلمة صدق ولا لا هي دي سنة اولى حرية يا مصر هي دي مسؤولية الكلمة يا اخوانا احنا يعني يعني انا يعني بقدم هذا الكلام وانا بقول ان كلنا ايد واحده وبجدد تاني ان كلنا ايد واحده يعني صفحه الفيسبوك بتاعتي صفحه الفيسبوك انا باذن الله فاتحها اساسا عشان نتواصل عشان اي حد نتواصل معاه نتحاور معاه انا مستعد اتواصل مع اي حد اي حد عايز ربنا اي حد كل الندوات اللي الواحد بيروحها في الجامعات بفتح الله سبحانه وتعالى كل ما بقابل حد من يعني حد من يعني حد من الشباب اللي ممكن يكون متحمس لحد من مرشح الرئاسه بتكلم معاه بلاقي الجو جميل والحوار جميل والمجال جميل ليه يا جماعه ما نتحاورش كده ليه ما نتناقش كده الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي يعني طبعا www.facebook.com ال ال ال ال ال هي مكتوبه الوقت يا اخواني على الهوا ان شاء الله باذن الله اللي هي صفحه الفيسبوك www.facebook.com سلاش دكتور حازم شومان الصفحه دي انا عاملها اساسا عشان اتكلم فيها واتواصل مع شبابنا فيها واي سؤال يجي يجي ونتحاور بس نتحاور بامانه نتحاور لو سمعت اي كلمه عن اي حد اتصل بيه قول له الرد بتاعك ايه ابعت له على الصفحه بتاعته على الفيسبوك قول له الرد بتاعك ايه يا اخوانا عايزين نعيش سنه اولى حريه بحق وحقيقي عايزين نعيش بحق وحقيقي حريه على فين يا مصر على فين يا مصر بعد ما قربت كل المذاهب على فين يا بنات مصر على فين يا شباب مصر على فين يا أمة محمد أنا لما بقول على فين يا مصر مش بقول لمصر بس على فين يا تونس وعلى فين يا يمن وعلى فين يا جزائر وعلى فين يا خليج يلي ياما قدمت للإسلام طول التاريخ يا ثروة الإسلام طول التاريخ على فين يا كل واحد مسلم ما بيتكلمش بالعربية يلي انتوا غيظ قلب أعداء الإسلام على فين عايزين نرجع لديننا بقى كفاية توهان بقى كفاية متاهة الحسن البصري بيقول يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر انت يوم القيامة لما تيجي الإسلام هيقول عليك ايه يا شعب مصر الإسلام هيشهد عليك من ايدين ربنا بايه هيقول يا رب مصر نصرتني ولا يا رب مصر خذلتني ولا يا رب مصر اختارت اختارت اي مذهب عليا يا اللي بتقولوا عايزين العلمانيه ليه اصل اللي عملها عبقره واللي طورها عبقره يا اللي بتقولوا عايزين الليبراليه ليه اصل عملها عبقره وطورها عبقره انا موافق انا موافق ان اللي عمل العلمانيه والديمقراطيه واللي طوروهم عبقره ولكن احنا قدام اختيارين ما بين العلمانيه والليبراليه اللي عملهم عبقره وما بين الاسلام اللي من عند ربنا اللي خلق عقول العبقره تختاري ايه يا مصر تختار العبقرة ولا اللي خلق عقول العبقرة يا جماعة احنا في مفرق طرق الشهور اللي جاية دي اخطر شهور في تاريخ مصر لازم كل واحد مننا يبقى له خط سير لازم نكون على قد المسؤولية الفترة دي فترة ان احنا ندي للبلد مش ناخد منها الفترة ديت فترة ان كل واحد مننا يجيب اخره عشان امل الاسلام عشان دين ربنا يرجع عشان الاسلام يعود للارض مرة اخرى عشان شمس الاسلام تشرق من مصر من جديد على العالم كله يعني انا يعني في نهاية الحلقة في نهاية الحلقة في نهاية مقدمة سلسلة على فين يا مصر اللي هنكلم فيها اللي هنكلم فيها الشباب وهنكلم فيها وهنكلم فيها الأمة كلها هنتكلم فيها على خط سرنا في الشهور الجاية دي كلها هنتكلم فيها هنعمل ايه في الشهور الجاية دي كلها هنتكلم فيها عن الشهور الجاية كل واحد فينا هيعمل ايه عشان الأمة دي تقوم بس أنا بذكركم يا شباب أنا بذكركم يا شباب أنا بذكركم وأنا بتناقش مع شاب ليبرالي أول امبارح بتناقش معاه في بيت ربنا بقول له يعني لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه هتعمل ايه قال لي لو رسول الله جه ينزل يرشح نفسه في الانتخابات حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام هو ده معنى ان احنا دلوقتي هو ده اللي انتوا بتطالبونا بيه ان لو سيدنا محمد جه ينزل يرشح نفسه في الانتخابات يا جماعه عايزين عايزين نقوم عايزين نفوق عايزين نعرف هل فينا ناس فعلا بتقول لربنا مالكش حكم علينا هل فينا ناس فعلا تريد ان تعامل الله مثل ملكه بريطانيا يملك ولا يحكم هل فينا ناس فعلا بيقولوا لربنا ونقل الكفر ليس بكافر بيقولوا لربنا يا رب في مواضيع ربنا يتكلم فيها ومواضيع ربنا لا يتكلم فيها ازاي لو ربنا قال كتب عليكم الصيام هنقول ماشي ولكن لو ربنا قال كتب عليكم القصاص هنقول لا هنقول لا اي ايه فيها تشريع اقتصادي او اجتماعي هنقول لا هل فينا ناس بتقول كده هل يا شباب فينا ناس بتقول فصل الدين عن الدوله يعني ايه لما بسمع كلمه فصل الدين عن الدوله قلبي بيرتجف قلبي بيرتعش انا بحس ان المفروض كل حته في جسمنا ترتعد لما بسمع فصل الدين عن الدوله بحس ان لو طالب ساقط وفاشل وخيبان وخايفين انه يسقط العيال كلها بيطلعوا له في المدرسه قرار فصل انا حاسس انهم بيقولوا للدين انت مفصول مفصول من الحياه مفصول من وزاره الاقتصاد مفصول من الاعلام مفصول انت مكانك في المسجد بره بره كل الاماكن بتاعت الدنيا انت هيتعمل عليك فرض اقامه جبريه جوه الجامع ولما هتدخلوا الجامع ممنوع تتكلموا في الدنيا بره اتكلموا في اللي فوق السماء واللي تحت الارض انما الارض والدنيا ما تتكلموش فيها ما تتكلموش عليها هل فينا ناس يا جماعه لو جه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقولوا له ممنوع تدخل مجلس الشعب ممنوع تدخل مجلس الوزراء هل فينا ناس يا جماعه يا جماعه انا بقول لكل واحد عايز يعلمن مصر والعلمانيه في قواميسها ما احنا لما هنختلف مع بعض في كلمه انجليزيه هنرجع للقاموس الانجليزي هنختلف مع بعض في مصطلح هنرجع للي عملوه اللي عملوا العلمانيه بيقولوا ان العلمانيه ايه بيقولوا العلمانيه لادينيه بيقولوا ان العلمانيه ان الناس تنصرف من التفكير في الدار الاخره الى التفكير في الدنيا العلمانية العلمانية اللي بتقول فصل الدين عن الدولة يعني أنا بحس إن واحد ماسك سكينة وعايز يفصل رقبة واحد عن جسمه عايزين يذبحوا الإسلام من الاقتصاد عايزين يذبحوا الإسلام من من الحياة عايزين يذبحوا الإسلام من السياسة قل ولا تقل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة غلط لا سياسة بلا دين ولا دين بلا سياسة ربنا ربنا العظيم ربنا ملك السماوات والأرض ربنا اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث يقشعر له القلب اذا تكلم الله بالوحي لما ربنا يصدر امر امر الامر ده ممكن يكون امر ليكي بالحجاب الامر ده ممكن يكون امر بتحريم الربا اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات صلصله السماء كلها ترتجف وتتفزع فيصعقون كل السماوات والملائكة يجي لها صعق من شدة الرهبة إن ربنا نزل أمر مش عارفين الأمر ده إيه فإذا نزل جبريل فزع عن قلوبهم يسألوا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقول الحق الامر ده ان الملائكه السماوات السبعه بتتفزع بسببه بترتجف بسببه ملائكة السماوات السبعة بتتفزع بسببه بينزل علينا الوقت بنقول لربنا لا الأمر ده احنا رافضينه يا رب ليه؟ احنا اللي هنحكم انت اللي هتحكم انت جسمك فيه 100 مليار خلية كل خلية فيها مليون ذرة لو ذرة في جسمك قدرت تخرج عن حكم الله اخرج انت عن حكم الله انت عايز تنظم الدنيا انت تعرف تنظم السكر والضغط جوه جسمك المعجزه المهوله اللي جوه جسمك تنظيم السكر والضغط انت تقدر تنظم السكر والضغط جوه جسمك عشان تقول لا بتقول لربنا احكم السماوات انا اللي احكم الارض احكم يا رب السماء احكم احكم المجرات احكم المريخ احكم عطارد احنا اللي هنحكم الارض يا رب انت قلبك لو خرج عن حكم ربنا ثواني تموت انت تقدر توقف مخك دلوقتي الاتصالات اللي ما بين خلايا مخك اللي اكبر من عدد الاتصالات اللي بين قارات الارض السته في الثانيه الواحده تقدر توقفها تقدر توقف قلبك تقدر توقف كبدك يعني انت مش اللي متحكم في جسمك طب انت بتقول لربنا سبحانه وتعالى انت لو ذره من جسمك خرجت عن حكم الله اخرج انت عن حكم الله يا جماعه احنا مش عايزين نتهم بعض انما احنا عايزين نوضح لبعض نوضح لبعض احنا رايحين فين وواخدين بلدنا لفين وبندعو الشباب لايه الكلمه كل كلمه بنقولها مسؤولين عليها قدام ربنا عايزين نعرف يا عقول الإسلام يا عقول مصر يا كل مرشح للرئاسة يا اللي خدته نوبل ومصر كلها بتفتخر بيكم قدام العالم دكتور زويل اللي مصر كلها بتفتخر بيه في العالم كله دكتور محمد البرادعي كل مرشح لما النبي عليه الصلاه والسلام روى انه ارسل لخالد بن الوليد قبل ما يسلم قال له مثلك لا يجهل الاسلام يا خالد النبي كان يعلم يعني ايه انسان عقليته كبيره يعني إيه انسان عقليته كبيره انتم مسلمين موحدين بالله احنا عايزينكم مثلكم لا يجهل الاسلام ننادي كلنا بشريعه ربنا ننادي كلنا بدين ربنا كلنا نقول مرجعيتنا الاسلام كلنا نقول احنا مش مع فصل الدين عن الدوله احنا مع ربنا معاك يا رب مع شريعتك يا رب عايزين ننصر ديننا يا جماعه الاسلام هيجي علينا يشهد علينا بين ايدين ربنا بايه يشهد علينا قدام ربنا بايه عايزين راجل عايزين راجل ينصر الاسلام يا شباب الراجل ده مش شرط يكون غني بلال كان عبد فقير وكان راجل مش شرط يكون جميل جليبيب كان دميم وكان راجل مش شرط يكون قوي ابن مسعود كان ساقه الصحابه بيضحكوا لما يشوفوها وكان راجل انما الراجل ده لازم يكون الاخره عنده اغلى من اي دنيا ربيع بن كعب الاسلمي شاب من شباب اهل الصفه ممكن رجليه ما فيش فيها حذاء ممكن لو ما حدش تصدق عليه بعشاء ينام جعان لانه ما عودش ياكل لو كلنا روحنا هو هينام في الجامع لانه ما عندوش بيت طبعا مش متجوز في يوم من الايام بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام قائد الدوله النبي قال له سلني يا ربيعه اطلب يا ربيعه لو انت رئيس الجمهوريه قال لك سلني هتقول ايه لو انت رئيس الدوله قال لك سلني هتقول ايه سلني يا ربيعه قال له اسالك مرافقتك في الجنه مرافقتك في الجنه او غير ذلك يا ربيعه اطلب اطلب اعانه شهريه يا ربيعه اطلب اتوسط لك عند ناس يجوزوك بنتهم يا ربيعه اطلب بيت تسكن فيه يا ربيعه اطلب اكله تاكلها يا ربيعه اطلب اطلب يا ربيعه اي حاجه اطلب حاجه تلبسها في قدميك يا ربيعه قال له والله لا اسالك خير غيرها يا شباب ده احنا كده احنا والله لا نسال الله غيرها احنا والله لا نسال الله الا الدار الاخره مشهدين يا جماعه المشهد الاول صحابي رايح للنبي عليه الصلاه والسلام قبل الغزو اسلم ودخل المعركه والنبي عليه الصلاه والسلام وقفه في المعركه شويه وجت غنائم النبي عليه الصلاه والسلام بعت له نصيبه من الغنائم راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما هذا يا رسول الله ما على هذا تبعتك انا مش عايز دنيا انا مش عايز منصب والله يا اخواني اقسم بالله ان لا نريد ان نحكم ولكننا نريد ان نحكم ولكن بشرع الله احنا عايزين نبقى خدامين حاكم يحكم الامه دي بشرع ربنا واحنا نبقى خدامين تحت قدميه نصدر عن امره احنا مش عايزين حاجه احنا عايزين ربنا شرع ربنا يحكم الحياه شرع ربنا سبحانه وتعالى فما على هذا تبعتك انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا يجي في رقبتي من الناحيه دي يخرج من الناحيه الثانيه فاموت فادخل الجنه ده المشهد الاولاني المشهد الثاني صحابي شايل جثه صحابي على ايديه ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام في نفس المعركه والصحابي اللي مقتول سهم داخل من رقبته من ناحيه وخارج من الناحيه الثانيه والنبي عليه الصلاه والسلام بيقوص بيبص بتعجب وبيقول اهو هو اهو هو هو ده اللي من شويه كان بيقول عايز اموت الموته دي قال له هو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا بحبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله فصدقه الله يعني ممكن بعد عشر سنين يتقال فلان عشرة مليون واحد من أوروبا أسلموا على إيديه قال لا فلان أهو هو اللي كان بيجري في الدروس وبيحفظ قرآن وعايز يعمل حاجة للدين هو صدق الله فصدقه الله فلانة الفلانية ابنها بقى هو محرر فلسطين كلها هي هي فلانة اللي كانت في الجامعة بتدعو كل زميلاتها وبتقول ان لازم كل واحدة مننا تبقى ام لصلاح الدين المنتظر هي هي هي صدقة الله فصدقها الله فلان اللي استشهد على اعتاب المسجد الاقصى لا هو هو اللي كان نفسه يموت شهيد في سبيل الله هو صدق الله فصدقه الله الايام الجايه يا شباب معركة صدق البقاء للأصدق اللي صادق مع ربنا هو اللي ربنا يفتح له أنا عايز أخاطب كل واحد إعلامي وأقول له نحن الذين لا نتغير يا جماعة قبل ما تتهموا الدعاء اعرفوا الأول الناس دي عملت إيه لدين ربنا في ناس من الدعاء والله لا يوجد ملح في بيتها لما بقعد مع اخوان الدعاء وبشوف قد ايه مستحملين عشان دعوه ربنا كبدي بيتفتت والله ان في ناس كده مستحمله عشان دعوه ربنا ثم يتكلم عليها ويعترض عليها يعني انا عايز ادعي دلوقتي بس قبل ما ادعي يعني رساله وفاء اخويا وحبيبي المستشار محمد العدل رحمه الله اللي كان معايا في كل طريق وفي كل طاعه اللي كان معايا في كل مشوار في كل عمره في كل مشروع في كل طريق بمشي فيه الوقت في طاعة ربنا بفتكر انه كان معايا بل هو اللي يمكن ربنا فتح على ايده عاش بطل بس ما حدش عارفه ومات جندي مجهول الله يرحمه مات في ايام الثورة رحمه الله يعني رسالة وفاء لاخويا وحبيبي اللي كل ما كنت اجي هنا كان بيجي معايا اخويا وحبيبي محمد العدل رحمه الله وانا بدعي يا اخواني هدعي له هدعي له لانه اخونا وهدعي لشباب اللي قتلوا في الثوره المصريه اللي كل الحريات اللي احنا فيها الوقت ان شاء الله في ميزانهم عند ربنا سبحانه وتعالى ويعني انا كنت ناوي ان انا ابدا النهارده بالكلام للشباب وان انا اديهم كتف قانوني كده النهارده ولكن معلش المرة الجايات كتير بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا أذن وفتح من عنده هو الذي يسيركم سبحانه وتعالى إخواني في الله ربنا ينصر بكم الإسلام وينصركم بالإسلام ربنا يرفع بكم الإسلام ويرفعكم بالإسلام ربنا يعز بكم الإسلام ويعزكم بالإسلام اللهم انصر دينك وأعز أولياءك اللهم اغفر لعبدك محمد العدل اللهم اغفر له وارحمه اللهم ارفع درجاته في عليين اللهم تقبل منه كل حسناته اللهم تجاوز عن سيئاتنا وسيئاته اللهم تقبله في من تدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لكل من قتل في هذه الثورة اللهم تقبلهم عندك في الشهداء اللهم تقبلهم عندك في الشهداء اللهم تجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم وزد لهم فيها اللهم تقبلهم عندك في الشهداء اللهم انزل على قلوب اهليهم الصبر والسلوان يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انقذ مصر اللهم ارفع مصر بالاسلام وارفع الاسلام بمصر اللهم اعز مصر بالاسلام واعز الاسلام بمصر اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر اللهم انقذ اخواننا في ليبيا اللهم كن مع اخواننا في كل مكان على ارض الاسلام يا رب العالمين اللهم انصر دينك واعز اولياءك انك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
انت العنوان واحلى ال-